السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم اللهم آمين. الحقيقة إن بعد عيد الأضحى لعام 42 و400 وألف للهجرة للأسف حصلت في أعقاب العيد أشياء غريبة جدا حصلت جرائم نوعية وحصلت جرائم سرقة وزنا وقتل سادي واغتصاب وزنا محارم يمكن بشكل غريب وشكل عجيب مثلا حصل بس في الكام يوم بتوع العيد تلك الحوادث التي تكلمت عنها كل وسائل التواصل الاجتماعي عد معايا أول حادثة مقتل شاب بشبين الكوم طعنا في أول يوم من أيام العيد تاني يوم من أيام العيد تم العثور على جثتين لشاب وبنت عرايا تماما توفوا داخل سيارة بمنطقة الهرم ثالث حادثة مقتل سيدة بقرية سدود مركز منوف في أول يوم العيد رابع حادثة مقتل طفلة سبع سنوات على يد زوجة عمها بأشمون خامس حادثة مقتل شاب على يد زوجته بطوخ في يوم العيد سادس حادثة مقتل رجل على يد ابنه بالإسماعيلية بعد أن ضحى في يوم العيد سابع حادثة مقتل طبيبة على يد زوجها طبيب الأسنان بالمنصورة حيث قتلت طعنا من زوجها ب 11 طعنة وبدأت مشاكل تانية كانتشار الخمور والمخدرات إلى غير ذلك بدأ ودي حاجه بقى مفاجاه من المفاجات اللي الجماعه النسويين العلمانيين بيجهزوها لنا بداوا يعملوا دعوه لترك انجاب الاولاد واطلقوا على هذه الدعوه اللا انجابيه وبداوا بقى يعملوا شعارات على صفحاتهم بيقولوا اللا انجابيه مش سوداويه اللا انجابيه مش اضطراب نفسي اللا انجابيه مش كراهيه للاطفال اللا انجابيه مش رفاهيه فكريه اللا انجابيه مش ضد الجواز اللا انجابيه مش ثقافه الموت اللا انجابيه مش ياس من الحياه اللا انجابيه مش كره للبشر ده اللا انجابيه ده موقف اخلاقي وانساني بعد العيد بدأت الجرائم تزيد وبدأنا نقرأ عن جرائم رمي الأطفال في الزبالة وجرائم الدياثة المقززة واللي بدأت تظهر آثارها على تطبيق التيك توك وغيره انتشرت حاجات ما كناش بنسمع عنها حاجات غريبة وبشكل ممنهج وبشكل مستفز طب ايه التعقيب اللي ممكن ان احنا نقوله في مثل هذا الامر. الحقيقه ان هذه الجرائم ليست جديده ولكن تنفيذها وطرق عرضها النوعي هو اللي جديد. واحنا حذرنا كتير من اسباب كل هذه الجرائم. في مقدمه تلك الاسباب يا اخوانا انه يحدث كل هذا في المجتمع بما يسمى الآن عن طريق ما يسمى صناعة التجهيل والتفاهة والتحكم في العقول تلك الصناعة اللي بيمارسها أعدائنا بكل حرفية تقول لي صناعة التجهيل آه هم يريدون صناعة أمة جاهلة أمة تافهة علشان يسهل عليهم التحكم فيها كيف يقوم هؤلاء بصناعة التجهيل في هذه الأمة عد معايا رقم واحد عن طريق نشر ثقافة الشك المطلق كتير من الشباب بيتعامل الآن بشؤم نشر ثقافة الشك المطلق بيتعاملوا مع الحقائق على أنها ظنيات مشكوك فيها أعدائنا نجحوا أن يجعلوا الشك مذهبا ونقدا ده أدى إلى انتشار فكرة نسبية الحق ونسبية الأخلاق يعني إيه نسبية الحق؟ يعني مفيش حد يقدر يقول دلوقتي إن في عندنا حق مطلق طب يا عم الله بالنسبة لنا حق مطلق يقول لك لا لا لا أنا مش شاكك في الموضوع ده أنا لا أدري أنا لا اكتراثي أنا ربوبي طب الدين حق مطلق لا لا لا القرآن حق مطلق لا لا لا الأخلاق يقول لك نسبية يعني أنا لو أنا في مجتمع فوضوي ومجتمع فيه انتشار للكذب وبتاع ما ينفعش أبقى صادق لأن أو لو أبقى صادق أبقى صادق نص نص واخد بالك يعني حلمنتيش كده إنما ما تجيش تقول لي صدق بجد مجتمع البنات فيه عريانه وفي انتشار للعلاقات المحرمه وبتاع فلما البنت تلبس تحت الركبه تبقى كويسه جدا جدا جدا ده حاجه 100 فل و14 اه بداوا ينشروا فكره ثقافه الشك ده اول حاجه نجحوا فيها تاني حاجه بيعملوها بحرفيه علشان يصنعوا امه جاهله اضعاف الشعور بالولاء والانتماء للامه بعض الناس بقت بتستعر أن تقول أنها مسلمة وكأن كلمة الإسلام صارت سبة أو تهمة ثلاثة زرعوا ثقافة التشاؤم وإن مفيش أمل في حاجة مفيش أمل النهاردة ولا في أمل في بكرة ولا في أمل إن الإسلام يسود ولا في أمل إن إحنا نتقدم ولا في أمل إن إحنا نخرج من ربقة عبودية الغرب ولا في أمل في الاستقلالية عن الغرب مفيش أمل ارضى بالأمر الواقع وافضل دور في نفس الحلقة المفرغة أربعة قاموا بإطفاء مصابيح الأمة وشيطنة رموز الأمة وتشويه أئمة الأمة وعلماء الأمة الربانيين وأظننا كلنا شفنا المحاكمات الهزلية التي تعرض لها كثير من الربانيين من الشيوخ في هذه المرحلة خمسة لجأوا إلى سلاحهم الفعال التغييب والتغريب التغييب وفعلا الناس دلوقتي ماشيه مغيببه لا هي عارفه حاجه ولا فاهمه حاجه لا هي فاهمه في واقعها ولا حاسه بواقع امتها ولا عارفه اي حاجه في اي حاجه توقف اي واحد اي شاب زي ما بيحصل دلوقتي من مواضيع الشارع يسالهم في اي معلومه عاديه خالص تلاقي الشباب دول ابيض يا ولد تغييب وتغريب اكثر كتير من الشباب دلوقتي بيقلد الغالب لان هو مغلوب فبيقلد الغالب فبيلاقي الغرب بيعمل شكل معين في تصفيفة شعره تلاقي الشباب في مصر وفي كل الأمة العربية كلها بيقلدوه الشباب بره بيقطعوا بناطيلهم فورا مباشرة تلاقي البناطيل اتقطعت في بلادنا البنات بتشوف بنات في الغرب لابسة micro و mini و hot short مباشرة تجد النسخة مطبقة في المنتديات وفي الساحل الشمالي وفي القرى السياحية وفي الشوارع والمنتديات العامة والخاصة تغييب وتغريب العقل فصار الواحد من هؤلاء عربي اللسان عبري التفكير ستة قاموا بسياسة الإلهاء والإشغال الدائم علشان محدش يفوق فلا بد من الهاء الناس اولا باول كل شويه ترند موجه كل شويه تلاقي حاجه موجهه علشان يفضل الناس في هذه الحلقه التي تقوم بسياسه التلهي والالهاء ماتشات الكوره لابد وان تخرج في اوقات معينه ويتم حشد الناس لها بطريقه معينه علشان تفضل الناس ما وراهاش غير الاهلي والزمالك الاوروبي فلان علان المسرحيات والافلام السينما السوشيال ميديا كل ده بيقوم بهذا الدور باحترافيه سبعه يتم استخدام الميديا بحرفية لنشر الثقافة الشبهاتية التي يريدون نشرها في الأمة مثلا تل- تنام وتصحى كده تلاقي صفحات كده فيك ما تعرفش مين اللي عاملها وبتاع وفجأة تنتشر على الفيس بتدعو البنات لاعتناق الأفكار أفكار تحرير المرأة التي يسمونها الآن بالنسوية نسبة للنسوة فاللي يسمع كلمة نسوية دي آه يعني انتصار للمرأة انتصار لقضايا المرأة المرأة المظلومة المضطهدة المستباحة في المجتمعات العربية هم بيقولوا لها كده حقيقة اللي هم عايزين يوصلوا له خلخلة الثوابت الدينية والفكرية والأخلاقية والسلوكية لدى المرأة المسلمة تبقى أخلاق المرأة المسلمة ودين المرأة المسلمة كده زي الدرس اللي بيتخلخل ما يبقاش في حاجة ثابتة كله جلي الدين جلي الثوابت جلي ما فيش حاجة ثابتة خالص تمانية قاموا بنشر ثقافة التفاهة بشكل ممنهج كيف تصنع التفاهة في مجتمعاتنا أو كيف تصنع التفاهة في مجتمعاتنا عن طريق ترميز التافهين والجهال والفاسدين حط فوكس على سين وصاد وعين ولام من مطربي المهرجانات وافتحوا لهم الابواب والمجالات وابداوا ادوهم فلوس وريالات ودولارات فشيء طبيعي جدا جدا جدا ان الشباب هيقلدوا دول وسيبك بقى بلا طب بلا هندسه بلا استقلاليه بلا بلا يعني هويه سيبك من الكلام ده كله احنا عايزين حاجه تجيب ايه؟ قرشينات فقاموا بترميز التافهين والجهال والفاسدين والإباحيين والسطحيين اللي بيقولوا عليهم تنويريين ومثقفين شيء طبيعي الناس بشكل لا تلقائي هتقوم بتقليد هؤلاء وعليه الناس هتقوم بتقليدهم في أي شيء وكل شيء بيقلدوهم في القعدة في المشية في الهزار في التهريج في القلش في الهبد في الاستهبال الغرض الرئيسي لهؤلاء ان هم يوصلوا للشهرة على الميديا زي الجماعة دول ومش كده وبس ده لما يوصلوا للشهرة على الميديا الميديا دي هتبدأ تديهم فلوس صح ولا لا مش النهاردة اليوتيوب بيعمل عرض ان انت لما توصل لمئة ألف يبدأ يديك آه فلوس ويبدا يديك آه، حرز ذهبي ويبدا يديك حاجات وهكذا الفيس وهكذا التيك توك اه وهتبقى قاعدتك كل ما تتزنق تقلع هتبقى دي قاعده تتزنق في الدين تقلع ثوابتك تتزنق في اللبس تتعرى علشان تجيب نسب مشاهدات وهكذا صناعه التفاهه بحرفيه حتى خرجت أجيال كاملة لا تحسن إلا التفاهة تسعة قام هؤلاء بتضييق كل المنافذ الحلال والمشروعة وفتح أبواب وأماكن المعاصي على مصراعيها مثلا استغل هؤلاء على مستوى الأمة ما يسمى بكورونا وقاموا بفرض القيود على المساجد على الحرمين الشريفين على المسجد الأقصى وحجموا وعطلوا الشعائر والمناسك حصل ولا ما حصلش حصل وفي المقابل وفي نفس البلاد يتم عمل حفلات الترفيه يحضرها الناس بالآلاف ولا تقول لي تباعد بقى ولا تقارب ولا الكلام ده كله في نفس البلد اللي المساجد لأ بيتقال لها لأ نفس البلد دي بيفتح المجال فيها بكل أريحية للفسوق والمجون رسالة واضحة لا مكان للدين وأهله في هذه البلاد أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عاشرا حتى تخلق أمة جاهلة أمة تافهة أمة فاشلة لابد وأن تنشر بين أبنائها مرض السلبية وأن تقوم بن- بإنجاح مشاريع التيئيس فالإنسان اليائس لو قالوا له النهاردة حد بينتهك عرضك خلاص ما هي الدنيا كده بايظة بايظة أصلا يقول له حد بيلعب في دماغ ولادك يا عم هم أصلا هيروحوا في ستين داهية لا أمل والعياذ بالله عشر كليات بيتم استخدامها حتى تخرج الأجيال جاهلة حتى تخرج أو حتى تقوم بعمل مشروع اسمه مشروع التجهيل والتفاهة النتيجة إيه؟ النتيجة ولشديد الأسف عقول تدمر أفكار تفسد أخلاق تنحدر عقول تشوه ثقافة تسطح مواهب تعطل أجيال تضيع قاموا والواقع خير شاهد بما يسمى بالإحلال والإبدال بحرفية وللأسف الناس يا ريتها بس وصلت للي أنا قلته بس ده بقت الناس عندها بلادة كثرة الإمساس تفقد الإحساس يعني لو واحد مش هقول لك بقى واحد بيتفرج على مقطع على الفيس إيه، اللي هو ال- الراجل اللي بيقتل زوجته ب 11 طعنة وبعد كده يقلب يشوف أغاني عادي لا يعني عادي مشهد من المشاهد لا ده في الشارع لو واحد شاف واحدة بتصرخ وهي واحد سرقها لا عادي خالص أنا مالي يا عم ما يتحركش من جموع شارع فيه آلاف الناس ممكن ما يتحركش إلا خمسة ستة عشرة اللي هم لسه عندهم بقايا فطرة كثرة الإمساس تفقد الإحساس أفقدوا الإحساس والفطرة عند الناس والواقع خير شاهد على نجاح هؤلاء في اختراق عقل وقلب وفطرة وديانة المسلم المعاصر الواقع خير شاهد على أن هؤلاء عبثوا بفطرة المسلم ودينه وأعادوا تشكيله وفق رؤية أسيادهم في الغرب للأسف هذه بعض ثمرات التجهيل العلماني اللاديني الذي يمارس الآن بقوة وبفرض وبضغط على أمة محمد وكل اللي انتم سمعتوه من قتل وتشريد وزنا وخمور وتسطيح وفساد وإفساد وضياع هي بضاعتهم ردت إليهم عشان كده هنطلق سريعا إلى الإجابة على تساؤل ممكن يقفز على ذهنك من المسؤول عن ذلك كله والجواب ثلاث أصناف مسؤولين عما وصلنا إليه وما سنصل إليه الصنف الأول هم الأعداء ودول معروفين ربنا أنبأنا عنهم في كتابه أنبأنا عن الأعداء الصريحين اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وأنبأنا عن المنافقين أذيال هؤلاء طيب الصنف الثاني اللي بيقوم بممارسة حرفة التجهيل الأدعياء أدعياء الثقافة والتنوير أنصاف المثقفين أدعياء الفهم واذنابهم في الاعلام والتعليم والتثقيف اللي افسدوا هويه الامه وافسدوا الذوق العام للامه طيب والصنف الثالث الاغبياء الاغبياء لازم تعرف ان انت ممكن تكون جندي وفي بتنفذ هذا المشروع الخطير وانت لا تدري وانت عارف إن قانون هؤلاء لا يحمي المغفلين فإياك أن تكون من المغفلين أو من الأغبياء لأن الأعداء والأدعياء لن يرحموك الحل إيه؟ عايزك تركز معايا قوي لأن اللي جاي محتاج تركيز الحل علشان ننجو من هذا المشروع الهدمي الخطير ان الاسباب دي يتم دراستها دراسه كبيره من علماء متخصصين في العلم الشرعي والعلم الدنيوي والانسانيات وعلم الاجتماع وعلم السلوك وعلم النفس وعلم الاقتصاد علشان نحاول ننقذ الامه من هذا المشروع الخطير مشروع التجهيل وصناعه التفاهه التفاهه وانا وبعض بعض الحلول السريعه التي اراها الان ممكن ان اي حد يعملها وان كان الكل مسؤول المؤسسات مسؤوله الافراد مسؤولين الرموز مسؤولين ان هم يبداوا يحاولوا يشكلوا وعي الناس في الطريق الصحيح الحل من وجهه نظري رقم واحد ان نفهم ان لكل زمان دجاله ودجال هذا الزمان الميديا انا ممكن اقلب الحق باطل والباطل حق عن طريق الميديا وعن طريق الاعلام صح ولا لا خلي بالكم من الدجالين لا تصغوا لهم اسماعكم وافهموا ان هم حرفتهم وحرفه كثير منهم مش عايز اعمم الحكم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اذ تلقونه بالسنتكم خلي بالكم دي شغلتهم اتنين لابد من معرفة الأسباب السابقة والجد في مقاومتها وبضدها تتميز الأشياء ثلاثة لابد من التوقف عن صنع التفاهة وجعل التافهين رموزا أنت اللي بتخلي للناس دي سعر انت اللي بتتابع صفحاتهم وانت اللي بتدعمهم وانت لا تدري انت بمشاهداتك ونشرك لاخبارهم انت بتدعمهم خلي بالك يا ريت تفهم معايير الجوده الصحيحه في اختياراتك عشان تختار صح اربعه لابد من التحرك الشمولي لتجفيف منابع صناع صناعة التجهيل في هذه الأمة ولا يكون هذا الآن إلا بتصحيح الوجهة لله سبحانه وتعالى والالتفاف حول الوحي الشريف كتابا وسنة والالتفاف حول العناصر المثبتة الربانية اوعوا تنفضوا عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين هم دول صمام الأمان اللي لو فقدناه خلاص خلاص يبقى عليه العوض ومن العوض خمسة وركز قوي قوي قوي قوي قوي لأن الحل ده طويل شوية خمسة التصدي لمشاريع تفكيك الأسرة الأسرة دي خلاص هي خط الممانعة الأخير لنا دلوقتي ما عادش قدامنا غير إنقاذ الفرد عن طريق إنقاذ الأسرة وبإنقاذ الأسرة يتم إنقاذ المجتمع وإلا فإن مشاريع الغرب وأذناب الغرب العلمانيين في بلادنا هدفها الرئيس تفكيك هذه الأسرة تفتيت الأسرة احنا النهاردة لما نسأل لماذا, لماذا كثرت جرائم القتل بين الأزواج الزوجات مش أنا لسه قايل لك في أول اللقاء شوف كوارث فلان بيقتل زوجته والزوجة الفلانية بتقتل زوجها والزوجة الفلانية بتقول لو ما سمعتش كلامي هذبحك ايه ده بمنتهى الوضوح أقول تتعرض الأسرة المسلمة للتفكيك وتغيير القيم ويقوم بهذا التدمير الآن المنظمات الغربية التي تستهدف هدم الأسرة وهدم المجتمع المسلم طيب بيعملوا إيه؟ من وسائل تفكيك الأسرة إيه؟ أول حاجة التركيز على المرأة هم شغالين على المرأة قاعدين يغتالوا إيمان المرأة وبيغتالوا عقيدتها وبيضللوها بالقضايا الكاذبة المدمرة وقاعدين يشيعوا بين الناس ان البنت زي الولد مش كمالة عدد البنت ما تخدمش زوجها ما بتوع... مش لازم تطيع زوجها ما فيش حاجة اسمها ان الزوج يبقى قيم على زوجته هو انت اشتريتني عبدة ما فيش حاجة اسمها ان هي تاخد جزء من الميراث لا ده تاخد زيه ما فيش حاجة اسمها ان هي تاخد جزء من الثروة لا ده لازم تشاركه ممكن ان هي تطلب الطلاق بدون اي سبب وفي اي وقت وتاخد الحضانه والشقه وكل الحقوق الماديه وتطرد الراجل خارج البيت ولو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطه ومحكمه الاسره عندك إضافة إلى ذلك بدأوا يشتغلوا على إن هم يزودوا طمع المرأة المعاصرة اللي بدأت تجري وراء الشوبينج والفسح والخروجات ولا في دماغها أي تقدير لظروف الراجل المطحون ولا أي لا لا لا لا, لا. انا اهم حاجه عندي ذاتي نفسي طب ولادي بلا ولادي بلا بتاع اهم حاجه انا انا الذات سبحان الله العظيم وهذا النسق لا شك انه لا يتفق مع شخصيه الانسان العربي ولا شخصيه الانسان المسلم بعد ذلك بدانا نسمع ان الرجل العربي والمسلم بدا يتقال له كلام غريب بيتقال له هتمشي على النمط اللي احنا بنفرضه عليك هتبقى رجل ديوث عاجبك عاجبك مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطه خليك كالرجل الغربي خليك جنتلمان خليك رجل مودرن بالبلدي كده خليك أفة بالبلدي ومن هنا يبدأ الصدام الرجل المسلم الرجل العربي الغيور مش هيقبل بحاجة زي دي التانيين يقول لك لا لا لا ما انت هتقبل بمزاجك او غصب عنك لان لو ما قبلتش بمزاجك هيتقال عليك ديكتاتور وهيتقال عليك ظالم وهيتقال عليك ظلامي وهيتقال عليك متطرف وهيتقال عليك عارف انت التهم فاقبل بمزاجك عشان الموضوع هيكبر دي كارثه يا اخوان دي كارثه الاخطر من كل ده ان هم بداوا يلعبوا في دماغ الام لما بيلعبوا في دماغ الام يعني بيلعبوا في دماغ العقل طب تخيل الام دي لما يتلعب في دماغها هتطلع اولاد من تحتها ايه تخيل لما ام تعتنق افكار النسويه وتقول لك مفيش حاجه اسمها حجاب فلما البنت مثلا تسمع مدرسها في المدرسه بيقول لها يا بنت الحجاب وبتاع البنت دي بتروح المدرسه بتقول لهم المدرس ده لازم يتفصل المدرس ده متطرف بيقول لبنتي تلبس حجاب لا اله الا الله الكلام اللي بقول لكم ده بيحصل يا اخوانا احنا في كارثه البنت الفلانيه اللي بتروح رحله مع شباب اربع او خمس ايام امها عارفه انها مع شباب وبتكلم صاحبها وبتقول له حافظ عليها انا عايزك تتخيل معايا انا عايزك تتخيل معايا الولد اللي وصل لمرحلة إدمان الجنس أو إدمان المخدرات ووالده ووالدته في البيت عارفين الكلام ده واحيانا مقرين به واحيانا بيلتمسوا له الاعذار ويقولوا اصل هو لسه صغير في السن انا عايزك تتخيل معايا الكارثه اللي احنا وصلنا لها بس واذا لم يرضى الزوج بهذا الامر تطلب المراه الطلاق او الخلع وتهينه في المحكمه واهلها يقولوا لها هنجيبهولك على ملا وشه وهنخليه عبره لمن لم يعتبر طيب لو المحكمة اتأخرت شوية والمرأة دي طلقها حامي خلاص تبدأ بقى تنغص عليه حياته لغاية لما يقول حقي برقبتي طيب الراجل طلع جامد وقال لك ايه اكمل ممكن تفكر بقى في النهاية الأليمة اللي احنا بنسمع عنها اللي هي القتل أو سفك الدماء أو تفكير في مصيبة لهذا الزوج والكارثه الاكبر دلوقتي ان هم بداوا يقولوا لها الحب ملوش دعوه بالجواز يعني انت ممكن تبقي متجوزه وعلى علاقه بولد او على علاقه بواحد بدعوى الحب دي كارثه اه دي كارثه تفكيك الاسره كارثه من اكبر الكوارث لابد لابد أن تقوم الأسرة على تربية أصول الدين والأدب والمسؤولية لابد من إعادة روح الأخلاق الإسلامية إلى البيوت لابد وأن تعلم المرأة أن النفقة واجبة على الرجل ولكن في مقدور استطاعته لينفق ذو سعة من سعته مش بالعرف يا جماعة لابد أن تعلم المرأة أن النفقة من الرجل تقابل الخدمة والطاعة من المرأة وأن الخدمة واجبة والرأي الذي يقوم بعد بعدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها ده رأي شاذ لا يعمل به من وجهة نظري لأن يعني ده ممكن يؤدي لكوارث نشوز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هختم الدرس وهقول صناعة التجهيل خطيرة ومصيبة ومصيبة كبيرة جدا جدا جدا جدا ولهذا يا إخوة قبل أن أختم أنصح بنصيحتين النصيحة الأولى أقول لكل مسلمة أنت تمتلك مجموعة من المواهب جديرة أن تبني أمة أو أن تهدي أمة وعندما كانت المرأة تقدس العلاقة الزوجية بفطرتها السوية وترى طاعة الزوج وراحته أعظم القربات أخرجت لنا جيلا عظيما سبحان الله المرأة حجر الأساس عمود الخيمة في هذه البيوت عشان كده إفساد المرأة المسلمة هو هدفهم فإياك يا أختي إن أنت تنوليهم غرضهم بعد إذنك وعايز أختم وأقول لإخواني وأخواتي خلي بالكم من كتير من المنشورات الفيسبوكية اللي ظاهرها الفرفشه والراجل الفرفوش رزق ومناصرة قضايا المرأة وحقيقتها غير ذلك وعايز أكد على معنى أخير وأقول من أدمن النظر في وسائل التواصل الاجتماعي تشكلت شخصيته على العجلة والهامشية والسطحية وصعب عليه في مستقبل الأيام أن يبني نفسه على برامج هادفة مطولة أو القيام بأي مشروع جاد وبالأسف سيصبح صاحبنا شخصا هزيلا خاملا وسيكون وللأسف وللأسف وللأسف جندي وفي من جنود هؤلاء الذين يسعون بكل قوة إن هم يعملوا مشروع كبير اسمه مشروع أمة مسلمة جاهلة تافهة حفظ الله مصر وحفظ الله أمة الإسلام وحفظ الله المسلمين من شر كل ذي شر وكيد كل ذي كيد ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد معلش الدرس صعب شوية الدرس صادم ليس منطلقه نظرية المؤامرة لأن الواقع شاهد إن ما عادش فيه نظرية مؤامرة ده, ده المؤامرات كلها نفذت خلاص احنا عايزين نفوق يا جماعة عايزين نفوق عايزين نفوق دي آخر كلمة هختم بيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته